أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس من سفر الأعمال والفصل الثامن والآيات من أربعة لحد خمسة وعشرين من الحاجات الجميلة اللي حصلت في أيام نمو الكنيسة الأولى زيادة عدد المؤمنين كل يوم وانتشارهم في مختلف المدن والبلدان. شوية من العدد ده كانوا مشتاقين يعرفوا الحقيقة ويوصلوا للسلام الداخلي. وشوية تانيين هتلاقيهم قربوا من المسيح عشان الأكل والشرب أو حتى بدافع الفضول. وفي ناس قربوا بس عشان عندهم طموح في حاجة تخصهم. النهارده هيحكي لنا غايوس اللي كان ضابط روماني واتغيرت حياته تماما بعد ما عرف يسوع حكايه جميله بتورينا الفرق بين الطاعه بتواضع والطموح الاناني. خلونا نسمع الحكايه.
اسمي غايوس عشت 25 سنة بخدم في الجيش الروماني كنت فاهم إني شفت فيهم كل حاجة كل العجايب والغرايب لكن الحقيقة إني في الخمس سنين اللي مروا عليا من يوم ما قابلت يسوع والحاجات اللي شفتها كانت أعجب وأغرب في الجيش الروماني اتعلمت إن مواجهة الحياة لازم لها شراسة وأحيانا وحشية وإن النجاح ممكن يتحقق بالكذب والخداع لكن يسوع علمني إن اللي ممكن أكسبه بالحب والتواضع أهم وأكتر كتير إني لازم أحب الناس كلها وإن السلام مع الله هو الطريق الوحيد اللي نوصل بيه للسلام الداخلي وهو الوحيد اللي يضمن لينا الحياة الأبدية وحكايتنا النهاردة بتورينا تحقيق الكلام ده بكل وضوح
بيتهيألي كل الناس موجودين يا ريت كل الواقفين يقعدوا أشكركم على حضوركم النهاردة وأشكر ربنا على حمايته لينا ورعايته لحياتنا في الأوقات الخطيرة اللي بنعيشها دلوقتي يسوع اختارنا علشان نكون رسله ومن وقت طويل واحنا بنصلي علشان ربنا يرشدنا لأننا زي ما انتوا عارفين طول ما احنا في أورشليم معرضين لخطر الاضطهاد وبيتهيألي إنه آن الأوان إننا نبعت ناس مننا بره أورشليم علشان يروحوا مدن مختلفة يبشروا بالخلاص بيسوع المسيح من مدة كنا اخترنا سبعة من الشمامسة كان منهم استفانوس اللي استشهد على اسم يسوع دلوقتي عندنا ست شمامسة وهم دول اللي هيسافروا بره أورشليم علشان يبشروا بالمخلص يسوع المسيح برميناس ونيقولاوس وتيمون هيسافروا للشمال ناحية بحيرة طبرية نيكانور وبروخورس هيروحوا ناحية الشرق للأردن فيلبس وأصحابه غايس وطوبيا هيروحوا السامرة وبما أنكم هتكونوا لوحدكم في رحلتكم التبشيرية بيسوع المخلص طلبنا من الأخ يعقوب يقول لكم شوية توجيهات تساعدكم في رحلتكم
أشكرك يا بطرس يا أصحابي عاوزكم تتأكدوا إن صلواتنا هتكون معاكم في رحلتكم المباركة خليكم متأكدين كمان إن الروح القدس هيكون معاكم وهيرشدكم اتكلموا بلطف ما تخلوش الرافضين للرسالة والمستهزئين يستفزوكم خليكم متواضعين مهما كانت الظروف والمصاعب ولما تكتر حواليكم الخيانات وتزيد الإغراءات اعرفوا إن إيمانكم وصبركم تحت الاختبار خليكم مثابرين في نشر رسالة يسوع وعاملوا كل الناس بتواضع واسألوا ربنا عن الحكمة وهو هيديها لكم بسخاء المهم تطلبوا بإيمان والحكمة اللي بتيجي من السماء بتكون حكمة صافية مليانة بالرحمة والصدق ودلوقتي اتفضلوا نصلي أبانا السماوي نبارك اسمك القدوس بنصلي إنك ترشد أولادك المؤمنين في كل مكان وهم بينشروا رسالة محبتك وملكوتك يا رب وفر لهم حاجتهم اليومية واحميهم من كل شر احفظ خطواتهم من الخطية وساعدهم على الحياة في الأرض في مخافتك وطاعتك احنا بنصلي لك يا رب عشان حياة إخواتنا وأعمالهم الصالحة تظهر مجدك على الأرض وتكون سبب معرفة الناس بخلاصك في اسم ابنك الوحيد يسوع المسيح آمين
أنا وطوبيا خلصنا شوية الشغل اللي كانوا ورانا في أورشليم ولمينا حاجاتنا البسيطة وسلمنا على أصحابنا وابتدينا رحلتنا مع فيلبس للسامرة كنا بنصلي وإحنا ماشيين إنه يرشدنا للحتة اللي عايزنا نبتدي منها مهمتنا ومع نهاية اليوم التاني كنا قربنا
بص يا توبيا في بير هناك اهو
ظهر في وقته انا كنت قربت اموت من العطش البير ده غويط قوي ده معناه ان المايه اللي فيها هتبقى حلوه ورايقه
استنى انت استنى انت هنا مع غايس وانا هروح املى القرب بتاعتنا كلها
كلامك مظبوط يا فيلبس المية حلوة فعلا نشكر ربنا على نعمته غايوس يمكن تكون ما تعرفش تاريخنا كويس ده بير ابونا يعقوب اتحفر من مئات السنين يعقوب مش مش إبراهيم هو أبوكم ايوه صح ابراهيم هو ابو امتنا كلها إبراهيم وبعديه إسحاق وبعدين يعقوب يعني البير ده بيسقي أجيال كتير استنوا انا بيتهيألي اني سامع صوت حد جاي عندك حق يا طوبيا أنا شايفهم أهو ده راجل وست معاهم قرب مية
التحيه والسلام ليكم التحية وكل السلام ليكم أنا اسمي يوسف ودي أختي شمير أهلا بيكم في قريتنا أهلا وسهلا أهلا وسهلا انا في لبس ودول اصحابي غايوس وطوبيا احنا جايين من اورشليم يا ترى تعرفوا مكان نقدر نبات فيه الليله دي آه طبعا نعرف شمير عندك أوض فاضية في الفندق بتاعك النهاردة الصبح كل الناس اللي كانوا ساكنين مشيوا دلوقتي عندي مكان ليكم كلكم
الحقيقة أنا ما استغربتش إننا لقينا مكان ننام فيه بسهولة لأننا كنا صلينا عشان ربنا يرشدنا في رحلتنا من أورشليم وربنا سمع صلاتنا وسهل لينا طريق رحلتنا بس اللي فاجئني فعلا اللي عرفناه عن شمير ويوسف في الليلة دي
انتي كريمه ومضيافه قوي يا شمير وكمان طباخه ممتازه شكرا يا فيلبس انتوا هتقعدوا هنا في المدينة قد ايه؟
على قد ما ربنا يرشدنا انت بتتكلم بثقة عن ربنا زي ما يكون بيتحكم في كل خطواتك احنا اتعلمنا ان كل ما تواضعنا وسمعنا لصوت ربنا هو هيرشدنا في كل خطوات حياتنا عاوزة اعرف ايه اللي جابكم هنا وخلاكم تسافروا المسافة دي كلها وازاي انتوا التلاتة مع بعض؟
انتي شايفانا ثلاثي غريب مش كده انا راجل روماني عجوز ضابط على المعاش وطوبيا شاب عينيه واسعة وعنده فضول واضح في لبس القائد بتاعنا راجل من عيلة كبيرة ومتعلم ها اللي بيجمعنا وخلانا أكتر من الإخوات هو إننا إحنا التلاتة من أتباع يسوع الناصري هايل دي حاجة رائعة مش قادرة استنى يوسف لحد ما يجي ده هينبسط قوي لما يعرف أرجوكم ما تتحركوش من هنا أنا راجعة حالا يوسف ساكن جنبي على طول
انتوا تعرفوا يسوع كلكم تعرفوه ازاي وعرفتوه فين قولوا لي قابلتوه ازاي
أنا عرفت يسوع عن طريق عمي اللي كان واحد من تلاميذه أنا قابلت يسوع قدام فندق في طريق مكسر ومطرب ما بين أريحة وأورشليم وانت يا طوبيا ما نطقتش ولا كلمة طول الليل قول لنا قابلت يسوع ازاي انا انا كنت واحد من الحراميه اللي بيدور عليهم غايس يوسف لما شفتك النهارده جنب البير كان قلبي هيقف انت متغيرتش من خمس سنين لكن بيتهيالي انت لسه ما عرفتنيش يمكن عشان ربيت دقني و... افتكرتني ولا لا
ايوه ايوه ايوه ايوه دلوقتي انا عرفت انت مين وافتكرت لما كانت رجلك مكسوره وحاولت انا وصاحب الفندق نساعدك كنا فاكرين انك مش هتقدر تمشي على رجلك تاني ياه بس يسوع جه الفندق ودخل اوضتك لما كنت نايم وبعد يومين لانك خفيت ومشيت على رجلك كانها ما اتكسرتش ايوه رجلي اتكسرت في عمليه سرقه اجبرني عليها عمي واخواتي الحقيقه يسوع شفاني من حاجات تانية اصعب من رجلي المكسوره شفى روحي المجروحه وغير حياتي كلها وهبني نعمه وشرف اني اخدمه
ولأنه كان بينا كلام كتير وحكايات أكتر فضلنا نتكلم مع بعض لحد ما قرب الفجر وحكالنا يوسف وشمير عن كل اللي عملوا معاهم الرب يسوع شمير عاشت حياة صعبة ومليانة بالأحزان جيرانها كانوا بيعتبروها ست ست مشيها بطال وكلهم بعدوا عنها كانت وحيدة و- ومتعذبة بإحساس الخطية لحد ما قابلت يسوع عند بير يعقوب كلامه غير حياتها أخوها يوسف كان اتعلم من أبوه إنه ما يثقش في أي إنسان وبالذات اليهود لأنه كان بيحتقرهم بسبب إلحاح أخته شمير راح عند البير وقابل يسوع كلام المسيح لين قلبه الحجر وحوله الإنسان رقيق وكريم ومحب للناس قعدنا شهور في السامرة وفي لبس كان بيبشر بيسوع في كل مكان وفي كل القرى اللي حواليها شاف عيانين وفتح عيون عميان ولم شمل عائلات متخاصمة مع بعضها وزرع الأمل والسلام في القلوب القلقانة ربنا بارك تبشير في لبس في السامرة كتير آمنوا بيسوع كمخلص واعتمدوا ومن ضمن اللي آمنوا ساحر كان اسمه سيمون وبعد كده كنا كل ما نروح في مكان نلاقي سيمون ورانا كان مبهور بالمعجزات اللي شافها بتحصل قدامه بقوة الروح القدس ولما الرسل في أورشليم عرفوا إن السامرة قبلت المسيح بعتوا لنا بطرس ويوحنا
بطرس ويوحنا انا مش مصدقه انكم هنا اتفضلوا ادخلوا فيلبس غايوس طوبيا بطرس ويوحنا وصلوا
بطرس ويوحنا حمد لله على السلامة احنا مبسوطين قوي انكم هنا كنا بنصلي لكم كل يوم الأخبار اللي وصلت لينا عن نجاح التبشير باسم يسوع في السامرة وقبول السامريين للخلاص حبينا نتأكد بنفسنا ونفرح معاكم ببركة رب المجد
وكمان جينا نشكر شامير ويوسف على إخلاصهم لربنا والمثل الحي اللي قدموه لجيرانهم في المحبة والتواضع ربنا كرمنا بإنه سمح لنا نعيش اللحظة الجميلة دي معاكم
وقت لما كنت ضابط في الجيش الروماني عرفت معنى الارتباط القوي بين زملاء السلاح لكن الارتباط ده ما يتقارنش ابدا بالارتباط اللي بين المؤمنين بيسوع اللي بيننا رباط متين من الحب لرب المجد واللي هو اغلى واحلى من اي رباط تاني في الحياه محبه يسوع طهرتنا من كل خطايانا وهدمت الحواجز وقربت المسافات ما بيننا وعمدتنا بالروح القدس في جسد واحد جسد المسيح كنيسته سافر بطرس ويوحنا معانا ولفينا في المدينة والقرى أسابيع كانوا بيحطوا إيديهم على رؤوس المؤمنين ويصلوا لهم فتحل عليهم عطية الروح القدس حصلت معجزات كتير بقوة الروح القدس شافها سيمون الساحر وعرض على الرسل أموال وطلب من الرسل إنهم يوهبوه الموهبة دي عشان يعمل معجزات
بطرس سامحني ده سيمون مؤمن جديد بيسوع طلب انه يقابلك انت ويوحنا
أنا سعيد إني قابلتك يا سيمون عندك أسئلة تحب تسألها لنا ايوه انا شفتك انت ويوحنا بتصلوا للمؤمنين بيسوع وبقوة صلواتكم دي قدرتوا تعملوا معجزات وتشفوا العيانين زي ما كان فيلبس بيعمل صح؟
وأنت عاوز إيه يا سيمون انا بصراحة يعني ممكن ادفع لكم اي مبلغ علشان تدوني الموهبة دي بصراحة نفسي في عطية الروح القدس واشفي العيانين وافتح عيون العميان يا ترى يا ترى ممكن تدوني السلطان ده ها
سيمون انا مش عارف جاتلك منين فكرة انك ممكن تشتري قوة الروح القدس بالفلوس انت مش فاهم انت مش ممكن تنول نعمة الروح القدس طول ما قلبك مش صافي ومستقيم ايه علاقتك مع الروح القدس لازم تكون بدافع من حبك لله مش طمع في مركز او مكسب توب توب عن شر قلبك وصلي لربنا علشان يسامحك ويطهر روحك من الخطية انت مليان بالمرارة واسير للخطية يا سيمون آم، آه، يعني أرجوك آه، صلي لرب المجد علشان أتخلص من شر نفسي أنا فعلا ما كنتش فاهم ما كنتش فاهم إني لازم أتوب يعني قدام ربنا من ذنوبي
مشينا من السامرة وما عرفناش ايه اللي حصل مع سيمون بعد كده يمكن يمكن يكون ربنا هداه وقبل توبته المؤمن الحقيقي لازم يتخلص من الأنانية ومحبة النفس والكبرياء ويلقى الفرح الحقيقي والراحة في خدمة الناس ويلمس بنفسه مجد الروح القدس في السلام الداخلي والحياة الأبدية
كل البشر خطاة ومحتاجين لمجد ربنا الكتاب المقدس بيقول لنا إن الخلاص وغفران الخطايا نعمة ربنا وهبها لنا لما اتصلب يسوع المسيح ودمه طهر كل اللي بيأمنوا بيه النعمة دي ما نقدرش نشتريها بالفلوس ولا نكسبها بأعمال صالحة ولا نورثها من أهلنا الطريق الوحيد ليها إننا نسلم حياتنا بالكامل لربنا ونآمن بعمل الفدا اللي قدمه لينا يسوع المسيح ونقبله مخلص لحياتنا في قصتنا النهاردة سيمون كان فاكر إنه يقدر يشتري نعمة ربنا بالفلوس ويستعملها لمجده الشخصي ويحقق منها ثروة وشهرة الدرس اللي لازم نتعلمه هو إننا ندور على الدافع وراء إيماننا فيلبس وطوبيا وغايوس ويوسف وشمير أخذوا النعمة لما سلموا حياتهم لربنا وأمنوا بالخلاص وخلوا كل أعمالهم لمجد اسم ربنا لما الواحد بيفكر في مجده وطموحه الشخصي بيسرق مجد ربنا يا ريت ما تسمحش لنفسك تفكر بالطريقة دي عشان ما تحرمش نفسك من نعمة الخلاص ومن الحياة الأبدية معاه لو كنت لسه ما أمنتش بالمسيح يا ريت تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص وإذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتؤمن بالمسيح وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وإنه بعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين
ما أعجب نعمة لي من قلبك الكبير من بعد ما ذقت العذاب إنني بصير كم من تجارب رأت عيني في ذي الحياة تكفينك نعمتك يا ربنا الإله النار تقي دار العلا تبدو لنا أعوام مع طولها وعرضها ليس سوى الحياة أشدو لك يا ملكي ترنيمة شكري من كل قلب
قد علمتني النعمة أحيا أحيا حياة التعقل أحيا صحيح الإيمان دوما بالصبر أنمو للأفضل أعيش عقلا برا وتقوى الهوى في عالم الشر والدموع تعقلي صونا لحياتي بالبر أحيا بين الجموع أحيا نقي القلب أمينا بالروح أحيا فيا يسوع تقوى إلهي من كل قلبي خوف إلهي حصن الأمان أحيا مطيعا أيضا أمينا للخير أسعى في كل آن أعيش عقلا برا وتقوى في عالم الشر والدموع تعقلي صونا لحياتي بالبر أحيا بين الجموع أحيا نقيا قلبي أمينا بالروح أحيا فيا يسوع أحيا انتظارا الرجا المبارك أحيا لمجد العالي العظيم أحيا انتظارا الظهور دوما مع المسيح الرب الكريم أعيش عقلا برا وتقوى في عالم الشر والدموع تعقلي صونا لحياتي بالبر أحيا بين الجموع أحيا نقيا قلبي أمينا بالروح أحيا فيا يسوع